بسم الله الرحمن الرحيم دعوة للإنابة موقع الربانية ليت أني ليت أني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله ليت ليت أني ليت أني أستطيع أن أستدرك كل ما فات ولعل ليت أني جاءت في هذه الأيام أيضا أفضل مما أن تأتي بعد ذلك فالاستدراك الآن أنت تقدر عليه بل أستطيع أن أقول نكتة خطيرة سر خطير جدا في أن الإنسان أحيانا يريد يشتهي يعني احيانا في وقت من الاوقات تلاقيه نفسه يتوب عايز يتوب محتاج يتوب يلاقي نفسه مقبل على التوبه ايام تانية يلاقي ما عندوش الرغبه دي او الرغبه دي ضعيفه ففرصتك اليومين دول اذا لقيت عندك الاقبال ده الرغبه دي الحب ده أقبل قبل أن تقول ليت أني إخوتي مع الوفاء نقف وما أعز الوفاء وما أغلاه وما أعظمه وما أحلاه الوفاء وخصوصا حين يكون الوفاء لله سبحان الله العظيم آه والله جل جلاله وعد الأوفياء بالأجر العظيم ولعله يرسل الأنبياء دائما وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ليذكروا بهذا العهد مع الله ويعينوا على الوفاء على عهد الله ولذا لما بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم ربنا أنهم إنما يبايعون الله اسمع كده ربنا سبحانه وتعالى يقول جل جلاله
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاد
ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما أجرا عظيما ما بتستفزكش دي بس أنا عايز أقول إن الوفاء ينبع ابتداء من الاعتراف بالفضل عشان كده سيدنا يوسف قال انه ربي احسن مثواي ده ربنا اكرمني ازاي اخونه هو ده الوفاء وبمناسبة ذكر سيدنا يوسف له موقف تاني رائع آه سبحان الله العظيم سيدنا يوسف آه قصة سيدنا يوسف ربنا قال في بدايتها نحن نقص عليك احسن القصص لذلك فيها من العبر والعظات والايات ما لا تكاد تبحث عن عظه الا وتجدها في هذه القصه عايز اقول ايه بس ان سيدنا يوسف لما مكر به القصه ببساطه راودته التي هو في بيتها قال معاذ الله وسبحان الله العظيم عايز اقول ايه بس مش عايز افتح في فوائد قصه سيدنا يوسف لان مش هنخلص انه لما لما قال معاذ الله ربنا جاب له جوزها على الباب رغم انها غلقت الابواب ولكن والفيا سيدها لدى الباب عارفين احنا بقيه القصه شهد شاهد من اهلها اصبحت المدينه تتحدث وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه امراه العزيز قالت لهم انا برضه طب تعالوا انتوا جربوا صنعت لهم طعاما واتت بهم وقال تخرج عليهم بس كان كل واحد تفاحة وسكينة بتقطع قلت له ادخل دخل النور غمرهم كل واحدة وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالوا إيه ده لا معاكي حق قالت لهم ذلك الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن قلت لهم ما اقدرش افضل اشوفه شايفاه قدامي كده لو ما عملش اللي انا بقول له عليه هسجنه ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات شهد شاهد من أهلها ليسجننه حتى حين شوف بقى شاقة جدا عن نفس لما يبقى الإنسان ابن ناس ومرفه عايش طول عمره كده في الرفاهية ومظلوم ويدخل السجن مع قتالين قتلة ودخل معه السجن فتيان دخل معاه السجن اتنين زي ما قلت في حلقات الأمس إن لا ينبغي للصادق أن ينشغل بالبلاء عن المبتلي ولا بالنعمة عن المنعم زي ما قلنا في قصة سيدنا يونس إن الداعية ما ينفعش يقدم استقالته ما ينفعش يترك الدعوة أدم رجلك جت في الدعوة خلاص انتهينا لازم تفضل تشتغل لحد ما تموت مش بإيدك إنك تستقيل من الشغل أو تفصل نفسك لازم تفضل تشتغل عشان كده لما سيدنا يونس ترك ربنا حبسه في بطن الحوت ورجعه تاني للشغل للخدمة فالشاهد سيدنا يوسف لما دخل السجن عارف لو أنا الواحد يقعد مهموم ومغموم يا ترى أنت فين يابا يتحسر على أيام الجميلة اللي عاشها ويقول أنا إيه اللي رماني الرمية دي إيه اللي جابني هنا أعوذ بالله إيه النساء دي وإيه مشكلتهم دول ويقعد الواحد يفكر في نفسه سيدنا يوسف ما حصلش سبحان الله العظيم وأول ما بدا عليه ليأسر من حوله السمت الصالح مش عارف آه، ينفع احكيها دي ولا لا في مره آه، كانوا آه، خدونا جوه كده في الاسم في في ايام امن الدوله بياخد وبعدين يحط في الاسم ففي القسم وكل الناس تذكرها ان شاء الله ديك دخلت الساعه 2 بالليل 3 بالليل فقعدت اذن الفجر الناس كلهم نايمين في الحجز فقمت قوم يا ابني صلي يبص كده من فوق لتحت وما يتحركش قوم يا ابني صلي ما حدش قوم يلا قوم يلا قوم يلا. او قاموا كلهم من سكات مين ده محدش عارف بقى كان راحوا اتوضينا ووقفت صليت بيهم امام وبعدين ركنت كده على الحيطه وسكت فقام واحد قال لي ايه قاعد كده ليه ما تقول كلمتين يا عم تفهمنا حاجه في دين ربنا احنا فكرنا صحتنا هتقول لنا كلمتين يخلوا الجحش يسلم هو كده سيدنا يوسف لما دخل السجن ودخل معاه اتنين الاتنين دول كانوا متهمين انهم بي- بيدبروا آآ آآ بيدبروا انقلاب على الملك او لقتل الملك الطباخ والساقي كانوا متهمين انهم هيسموا الملك ف قالوا ال- اول ما شافوا سيدنا يوسف قالوا له قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا ها ها نراك من المحسنين احنا شايفينك من المحسنين هو ده رؤية السمت الصالح والهدي الصالح والتصرفات ال- الطيبة والكلمات الحلوة احنا شايفينك راجل صالح قول لنا تأويل ده سيدنا يوسف ما قالهمش بقول لك انت هو آه، سيبوني في حالي انا عايز انام كفايه اللي احنا فيه قولوا لي قصتكم ايه ايه اللي جابكم هنا انتوا دخلتوا ازاي ما حصلش وانما فن الدعوه فن الدعوه نمره واحد اثبات الكفاءه فن الدعوه نمره واحد السمت الصالح الهدي الظاهر يأسر اثنين إثبات الكفاءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبلغ الدعوة في الأول خالص قال لهم أرأيتم لو أن خيلا ببطن هذا أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط أثبت الكفاءة قال لهم الأول أنا عندكم صادق قالوا له ايوه قال لهم فاني رسول من عند الله اثبات الكفاءه سيدنا يوسف برضو اثبت الكفاءه الاول اثبته اثبت لهم الاول ان هو يقدر يفسر الاحلام قال لا ياتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما قبل ما يجي لكم الفطار هقول لكم هيجي لكم فول وعدس قبل ما يجي الغدا هقول لكم هيجي لكم لوبيا ورز قبل ما يجي العشاء هقول لكم هيجي لكم عسل اسود اكل السجن هيقول لهم فاذا قلت لكم صح ايه اللي هيجي وجيز فعلا زي ما انا قلت يبقى انا هقدر اقول لكم الرؤيه صح بس آه، سيدنا يوسف نبي داعيه ما ينفعش ان هو يجاوب على الاسئله بس لازم يدعو لمنهجه لازم يوضح رسالته لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما بس اوعوا تفكروا ان دي من عندي يبقى بيدعو لنفسه لا ده بيدعو لربه بعض الناس كده بيشتغل لحسابه بيدعو لنفسه لا ده بيدعو لربه قال لهم ايه قال لهم ايه ذلكما مما علمني ربي مين ربي طب نسمع الايات الاول كده الاول نسمع و و ونركز انا عايزك انا هدفي من سياق قراءة القارئ انك تسمع قرآن صح انك تسمع يعني اسمع مني انا تفسير وفوائد لكن اسمع من القارئ كلام ربنا ده الاهم انا عايزك تسمع قرآن اسمع ها
ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون
شوف الوفاء زي ما بقول لك انه لم يدعو لنفسه ان قال لهم آه بعد ما يأول الرؤية يقول لهم شفتوا هو ما حدش في الدنيا كان يقدر يأول الرؤية دي كده تتحقق إلا اتنين أنا ما بيدعوش لنفسه نفس الشيء برضه هتلاقيه في سيدنا آه، سليمان فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر زي ذو القرنين لما عمل السد بين يأجوج ومأجوج والناس الضعفاء المستضعفين قال إيه قال قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا هو ده الصالحين دايما وفائهم لربنا انه لما يوفق لعمل صالح ما بيقولش مني ما بيقولش انا ما بيشوفش نفسه ما بيشوفش عمله وإنما بيقول من ربنا منه وإليه سبحانه وتعالى له جل جلاله مش مني لذلك سيدنا يوسف لما بدأ الدعوة قال لهم إيه ذلكما اللي أنا هقول لكم عليه ده مما علمني ربي وما سكتش استرسل بقى في الدعوة فرصة لما تكون بتتكلم عن ربنا ولما يكون حد بيتكلم عن حبيبه بيحب يتكلم كتير عن حبيبه عن اللي بيحبه ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي بدأ بقى يذكر لهم الأصل ودي نقطة مهمة وخطيرة إن الواحد يبقى عنده أصل ودايما أقول إن ولاد الأصول لو التزموا بالدين ترى منهم العجائب سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس ثم قال عن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقروا قال صلى الله عليه وسلم تجد الناس معادن ناس معادن في ناس تلاقيها كده معدنها أصيل معدن ذهب وفي ناس زبالة ما لا ما عندهاش أصل هو كده قال ابن الجوزي من النفوس نفوس خلقت طاهرة ونفوس خلقت كدرة وإنما تصلح الرياضة في نجيب سيدنا يوسف كان ابن أصول ولذلك دايما يمتد لأصوله وانا عايز الناس في زماننا نتيجة الغزو الفكري الغربي ينتبهوا الى التبرؤ من الاصول ده ويرجعوا ولادهم لاصولهم يقول له انت ابن فلان ابن فلان احنا اصولنا كذا عيلتنا كذا منبعنا كذا منبتنا كذا ربط الناس باصولهم لكي لا تتميع هذه الأصول وتذكير الأبناء بالأصول يا ابني احنا أصولنا بتقول كذا النهاردة بقى التنكر للأصول والتنكر للعادات والتقاليد والتنكر للعرف كل ده إذا كان يوافق الدين فهو مطلوب شرعا عشان كده سيدنا يوسف فكرهم بأصله أنا مش مش زيكم إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونقف على حتة الوفاء ما كان لنا أن نشرك إحنا ما ينفعش نشرك ليه؟ المرة الجاية إن شاء الله اقول لكم ليه يلا نتوب ما احوجنا لان نتوب تبت الى الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله دعوه للانابه ليت اني